أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان مسلسل شاهد عيان عبارة عن قصص درامية كلها مستوحاة من الكتاب المقدس حكايتنا النهاردة هتكون الأولى في سلسلة حلقات هنتعرف فيها على تجارب وتحديات وانتصارات الناس اللي آمنوا بالمسيح وبمنتهى الطاعة والإخلاص نفذوا تعليم المسيح ودعوا ناس تانية كتير للإيمان هنتعرف على حكاية الكنيسة المسيحية الأولى احنا بنطلب من ربنا يقوي إيمانكم ورجائكم وإنكم توصلوا لخلاص أكيد لنفوسكم لما تسمعوا رسالة المسيح اللي موجودة في سفر أعمال الرسل في الإنجيل السفر ده مكتوب بالروح القدس على ايد لوقا اللي كان بيشتغل طبيب واللي كتبه في شكل رسالة لصديقه ثوفيلوس ودلوقتي خلونا نسمع ثوفيلوس وهو بيحكي لينا قصة النهارده
اسمي ثوفيلوس أنا يوناني وزي أغلب أهلي اليونانيين كنت وثني ولأني بحب شغلي حققت فيه نجاح كبير وعملت لنفسي سمعة كبيرة في أفسس المدينة اللي كنت عايش فيها زمان ورغم المكانة والثروة والعيشة المرتاحة ما كنتش سعيد في حياتي كان دايما عندي إحساس بالخوف من الموت وده خلاني أهرب لشرب الخمرة وعيشة الملذات لحد ما صاحبي لوقا حكالي عن يسوع الناصري إيماني بيسوع اداني البهجة والسعادة والسلام اللي الثروة ما قدرتش تحققهم لي واللي ما قدرتش أوصل لهم عن طريق الخمرة ومتع الجسد واعترفت قدام كل الناس بإيماني بالله الحي وبابنه يسوع المسيح اعترافي ده كان سبب في هجوم ومصاعب ومخاطر كتير من ناحية أصحابي وعيلتي وشركائي في الشغل
الموضوع طول قوي يا جماعه ربنا يستر القاضي ده قاضي عادي هو القاضي مش ناوي يطلع
سكوت سكوت مش عايز صوت في المحكمة سأوفيلوس دي تالت مرة تقف تتحاكم قدامي بنفس التهمة ومش لازم تعتمد على صداقتنا أكتر من كده هم؟ هل قررت إنك تتراجع عن أفكارك وترجع لعبادة آلهة اليونان؟
أنا بحترمك يا نيقولاس وبقدر صداقتنا لكن في نفس الوقت ما أقدرش أنكر إيماني بإله الواحد خالق السماء والأرض ولا كمان أقدر أنكر ابنه يسوع المسيح مخلص العالم
انت حطيتني في موقف حرج يا صديقي انا شخصيا ما يفرقش معايا ان انت بتامن بايه ولا بتعبد مين لكن قوانين روما وقيصر حاكمها العظيم تلزمك انك تعبد الالهه المقدسه اللي قيصر واحد منها قيصر ده بني آدم زيي وزيك في يوم من الأيام هيموت وبعد الموت هيقف قدام إلهي ويعرف الحقيقة خد بالك من كلامك يا ساوفيلوس نيقولاس أنا بقول الحق وأنت عارف كده كويس إزاي في إله يموت؟ ممكن تقولي على اسم واحد من القياصرة العظام ما ماتش؟ مفيش طبعا أنا بقى بعبد الإله الحي واللي أقام ابنه يسوع المسيح من قبره ورفعه للسماء بعد أربعين يوم من قيامته قدام عينين أكتر من خمسمائة بني آدم شافوه وهو طالع السماء على السحاب علشان يكون في المجد بطل كلامك ده انت ما بقتش ساوفيلوس اللي كنت بعرفه واحبه انت اكيد اتجننت ده فعلا جنان انت بتخسر مكانتك وثروتك واحترام الناس ليك وبتعرض حياتك للخطر كل ده ليه علشان احس بالسلام جوايا واكسب الحياه الابديه واضح انك مش فاهم الخطر اللي انت فيه ومش داري باللي ممكن يجرالك وهو ده السبب اللي هيخليني اديلك فرصة أخيرة واسيبك تروح لحالك يمكن تفوق لنفسك ده لازم ينضرب وينطرد من المدينة الراجل ده خرب بيتي التعاليم اللي بيقولها للناس خلتهم يبطلوا يشتروا مني تماثيل الآلهة
محدش يتكلم من غير إذن أنا خلاص قلت قراري في القضية ديت مفيش حد من حقه يتدخل في حكم القاضي عندك حاجة عايز تقولها يا ساوفيلوس أنا فعلا ما بقتش الشخص اللي أنت تعرفه أنا اتولدت من جديد حاسس إن أفكاري بقت نقية وقلبي مليان بالسلام مش أنا اللي مجنون العالم اللي حوالينا هو اللي اتجنن يا نيقولاس عالم مليان بعبادة الأوثان وبالشهوة والعبودية والقتل والجشع ممكن يبقى عاقل قول لي يا نيقولاس امتى اخر مرة دخلت تنام وانت مطمن وحاسس بسلام جواك من غير ما تشرب خمرة تخليك ما تحسش باللي حواليك يا نيقولاس يا حراس خدوا المجنون ده من قدامي استنوا ساوفيلوس ده آخر إنذار ليك لو ما بطلتش تنشر أفكارك ومعتقداتك دي وسط الناس أنا هطردك من المدينة كلها أنت فاهم كلامي؟
فاهم فاهم كويس قوي يا حراس اتأكدوا إنه وصل بيته من غير ما أي حد يتعرض له يلا يلا خدوه
لما خرجت مع الحراس من المحكمة لاحظت إن في راجلين ماشيين ورانا والحراس كمان خدوا بالهم منهم ومن لبسهم عرفت إنهم أغراب عن البلد واحد فيهم كان طويل وشعر أبيض ونازل على كتفه كان سنه تقريبا سبعين سنة ومع كده كان ماشي بهمة يعني زي ما يكون عسكري وعنده مهمة بينفذها التاني كان شاب شعره أسود وشكله يهودي وتقريبا في أوائل الأربعينات لما بعدنا شوية عن المحكمة واحد منهم نادى عليا
يا سوفيلوس سوفيلوس ممكن كلمة لو سمحت
مين حضرتك؟
احنا من أتباع المسيح أنا طوبيا وده صاحبي غايوس ليديا مراتك قالت لنا انه اتقبض عليك عشان اعترفت بايمانك بالمسيح قدام الناس
أيوة صحيح دي تالت مرة يقبضوا عليا لنفس السبب بس انتوا بتعملوا ايه في افسس؟
صاحبك وحبيبك لوقا طلب مننا نوصل لك رساله أنا متأكد إنك هتلاقي في رسالته تشجيع وإرشاد ياه ده ربنا محبته كبيرة قوي من كام سنة لما آمنت بالمسيح رب ومخلص وعيلتي وأصحابي كان عندهم أسئلة كتيرة قوي ما كنتش بقدر أجاوبهم فضلت أصلي فقام ربنا بعت لنا لوقا لبيتي علشان يعلمنا وبسبب تعليمه كتير من أهلي وأصحابي آمنوا بالمسيح وبعد كده بعت لي رسالة حكى فيها كل اللي حصل مع يسوع لحد ما صعد للسماء الرسالة دي كان هو المية اللي بتروي روحنا العطشانة لكلمة ربنا ودلوقتي كمان وفي الوقت المناسب وأنا محتاج للتشجيع بعت لي رسالة تانية على إيديكم ياه قد إيه ربنا ده طيب وحنين قوي احنا مش مضطرين نسمع الكلام العجيب ده احنا عملنا اللي علينا وخلاص يلا نمشي يلا شكرا إنكم كنتوا معايا كل المشوار الطويل ده اتفضلوا
أنت قعدت في سجن قد إيه قبل ما يحاكموك أكتر من شهر في الأول ضربوني بوحشية وبعدين قعدوني فترة لحد ما جروحي تشفى ويروح أثر الضرب وبعد كده خدوني للقاضي احنا كنا في المحكمه وانت هناك خدت بالك من الراجل ابو دقن اللي كان لابس روب اسود واقف جنب القاضي
أيوة أيوة وعلى فكرة ده كان موجود في كل المرات اللي اتحاكمت فيها بس أنت بتسأل ليه؟
ده اسمه الكسندر يهودي من اورشليم آه.
واخد عهد على نفسه انه يقضي على الايمان المسيحي
بس غريبة قوي إن واحد يهودي يكون ليه النفوذ ده في محكمة يونانية اصله غني جدا وانت عارف الفلوس ممكن تجيب لك السلطه القوه وتشتري بيها النظام كله لو حبيت أمنية حياته إنه يلاقي بولس الرسول ويحاكمه وما بيتعبش من الجري وراه لأنه بيكرهه بشكل فظيع
تعرفوا إني آمنت بالمسيح في الوقت اللي كان فيه بولس الرسول هنا في أفسس يا بس أنت اتعرفت على لوقا إزاي؟ اللي نعرفه إنه من أنطاكيا أقول لك لوقا جه علشان يدرس في الجامعة هنا في أفسس ابني جاب لوقا معاه على بيتنا وعرفت ان ابو لوقا حالته الماديه مش كويسه ومش قادر على مصاريف تعليم ابنه وبعد شوية محاولات قدرت أخلي لوقا يوافق على إني أتولى تكاليف تعليمه لحد ما بقى طبيب ناجح جدا ورغم كل اللي اتعلمه وكل النجاح اللي حققه كان عاوز يعرف أكتر وفي رحلته للمعرفة سمع عن يسوع وآمن بيه وبعدها كلمني عنه في الأول كنت بصده بس لوقا عمره ما يئس وقال لي بعد كده إنه كان دايما بيصلي لأجلي علشان ربنا يفتح عينيا وأقدر أشوف الحق بس عينيا كان عليها غمامة تقصد تقول انك كنت لسه تحت سيطرة الخطية؟
بالظبط لحد ما في ليلة ما كنتش قادر أنام خرجت في جنينة بيتي ونزلت على ركبي وصرخت الإله لوقا ما كنتش عارف أقول له إيه بالتحديد بس افتكرت كلام كان قالهولي إذا اعترفنا بالخطايا اللي عملناها فربنا دايما عنده استعداد إنه يغفر لنا خطيتنا ويطهرنا منها
انا فاكر كويس قوي لما يسوع سامحني ما اقدرش اوصف لكم السلام اللي نزل على قلبي بعد ما كنت مجرد مجرم يائس من حياته
لما قابلت يسوع كنت ضابط في الجيش الروماني تصدق يا ثوفيلوس اني وقتها كنت بحاول اقبض على طوبيا انا اتولدت في عيله كلها حراميه وقطاع طرق كانت امنيه حياتي ان اقدر اهرب من عيشه الاجرام دي كنت ساعتها يائس من دنيتي حد ما قابلت يسوع
شفت بقى ضابط روماني ربنا غفر له وواحد حرامي المسيح غير حياته هما دلوقتي اللي بقوا سفر للمسيح انا وطوبيا
السلام اللي حكيت عليه يا توبيا هو الهدية اللي خدناها من وقت ما سلمنا حياتنا للمسيح وأنا حسيت بالسلام ده في حياتي وهو اللي بيرفع نفسي كل ما التجارب تحاول تكسرني
بحس ان حضور الله هو اللي بيدي الامان وقت الخطر سلام الله عطيه ما تتقدرش بتمن
من وقت ما سلمنا حياتنا لربنا واتولدنا من جديد قررنا نساعد بولس ولوقا في نشر كلمة ربنا لكل الناس هو لوقا لسه بيسافر مع بولس في رحلته أيوة وهم دلوقتي في روما بولس مقبوض عليه ومحبوس ولوقا موجود معاه ما بيفارقهوش
أدينا وصلنا أتمنى إنكم تقعدوا معانا شوية ده شرف لينا لوقا حكى لينا عن كرم الضيافه في بيتك وطلب مننا ان احنا نفضل معاك فتره علشان كمان نجاوب على اي اسئله تخص الرساله اللي بعتها لك معانا
في خلال كام يوم كنت قريت رسالة لوقا اللي اشتهرت بعد كده باسم سفر أعمال الرسل قريتها أكتر من مرة غايوس وتوبيا فضلوا معانا في أفسس فترة وجاوبوا على كل الأسئلة اللي كانت عندي على الأحداث المكتوبة وخصوصا إنهم حضروا الأحداث دي بنفسهم ويعرفوا كل تفاصيلها جماعة المؤمنين اللي كانت بتتقابل في بيتي كانوا متشوقين يعرفوا لوقا قال إيه عن الأحداث اللي حصلت خلال ال 30 سنة اللي عدت من بعد صعود المسيح للسماء لما كنت تاجر وموظف كبير بنيت بيت كبير أوي وفخم علشان العيلة والأصحاب وكان في أوضة كبيرة كده اتساع حوالي 60 شخص مرتاحين في الأوضة دي كنا بنجتمع نقرا رسالة لوقا وندرسها ونتناقش فيها أهلا بيكم يا إخواتي في المسيح أنا بحييكم لأنكم فضلتم ثابتين على إيمانكم بالمسيح وعلى سؤالكم عني وأنا في السجن ليديا مراتي قالت لي قد إيه كنتوا مهتمين بأحوالي وقالت لي إنكم قد إيه كنتوا بتتجمعوا هنا علشان تصلوا وتطلبوا من ربنا يحافظ عليا وإن محنتي تنتهي وأنا أنا مقدر إن كل واحد فيكم كان بيخاطر بسلامته وهو بيدخل بيتي مش قادر اوصف لكم قد ايه شكري وتقديري ومحبتي لكل واحد وواحده فيكم وبصلي لربنا انه يبارك خدمتكم المليانه بالحب والتضحيه من اجل المسيح احنا بنحبك قوي يا سوفيلوس كفاية انه بسبب ايمانك واخلاصك لربنا قدرنا نعرف المسيح
شكرا شكرا الف شكر شرفتوني صديقنا لوقا بعت لنا رسالة تانية علشان نقراها ونتعلم منها والاتنين الأفاضل دول هم اللي وصلوا لنا الرسالة وكمان بيبلغوكوا سلام لو أو بولس الرسول وكل المؤمنين اللي في روما ضيفنا الأول اسمه غايوس وكان ضابط روماني وصديقنا الشاب اسمه توبيا وكان من عيلة كلها مجرمين وقطاع طرق بس دلوقتي هما الاتنين من الخدام المخلصين للمسيح أنا طلبت منهم يقولوا لنا كلمة قبل ما نبدأ قراية اتفضلوا
شكرا يا ثوفيلوس احنا لينا الشرف اننا نكون في بيتك واننا نجتمع مع المجموعة الرائعة دي في اسم المسيح الرسالة اللي طوبيا وانا جايبينها ليكم هي وصف لتاريخ بداية المسيحية ازاي انتظمت احوالها والصعوبات اللي قابلت جماعة المؤمنين لحد ما اسسوا الكنيسة الاولى ونشرت الايمان جماعة المؤمنين بدأت بالناس اللي آمنت بقيامة المسيح وبقوة الروح القدس الروح اللي شجعنا وخلانا نشهد للمسيح ونحب خدمة الرب
لازم تعرفوا ان الكنيسة ما قامتش على قوة ومجهود الرسل زي بطرس وبولس ويوحنا او غيرهم كل ده ما كانش هينجح الا بمساعدة وقوة الروح القدس فعلا الكنيسة الأولى مش من صنع البشر دي قامت بفضل نعمة ربنا العظيمة ودم ابن يسوع وقوة الروح القدس إذا نسينا الحقيقة دي وبدأنا نعتمد على قوتنا وحكمتنا الذاتية ساعتها هنفشل بالتأكيد ثوفيلوس طلب مننا نفضل معاكم فترة عشان لو حبيتوا تستفسروا عن أي حاجة من اللي موجودة في الرسالة ودي حاجة تسعدنا طبعا بس لازم تعرفوا إننا ما عندناش موهبة بولس أو لوقا احنا بس كنا شهود عيان على آخر كام شهر قضاهم يسوع معانا على الأرض وقضينا ال 30 سنة اللي فاتوا نشهد ليه ونخدمه هنفضل معاكم لحد ما ربنا يأمرنا بالسفر وطول فترة وجودنا معاكم احنا في خدمتكم بنعمة ربنا وبركته وخليكم متأكدين ان فيه ناس كتير هتنضم لينا وان كنيسة المسيح هتكبر وتزيد بنعمة ربنا شكرا يا ثوفيلوس أنا اللي بشكركم على تعبكم علشان تيجوا تخدمونا أنا في خلال الكام يوم اللي فاتوا قريت الرسالة دي أكتر من مرة واتضح لي إن الصعوبات والاضطهاد اللي بنقابله هنا مش جديد على المؤمنين بالمسيح بس اللي أنا متأكد منه إن الصلاة اللي بيصليها المؤمنين في مكان بتساعد وبتدعم بقية المؤمنين في كل الدنيا لوقا وصف في رسالته بشكل رائع إزاي الكنيسة كبرت وانضم لها عدد مهول من المؤمنين عرفت ازاي انه خلال 30 سنة بعد صلب المسيح وقيامته من الأموات وصعوده للسماء انتشرت المسيحية بشكل مذهل في العالم كله ابتدت من أورشليم وبعدها سوريا وبعدين تلاميذ المسيح نقلوا بشارة الإنجيل لأفريقيا وآسيا وأوروبا ودلوقتي بقى في عدد كبير وهايل من المؤمنين في 39 مدينة كبيرة على مستوى العالم المسيح موجود معانا حسب وعده وكنيسته بتكبر كل يوم صحيح احنا دايما متعرضين للاضطهاد بس الروح القدس بيعزينا وبيقوينا ومستقبلنا في امان طول ما هو بيرعانا مهمتنا واضحه العالم محتاج للمسيح اخر وصيه اعطاها المسيح لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس
قصة الكنيسة الأولى مليانة بالتحديات العصيبة والاضطهاد القاسي والاستشهاد وكمان مليانة بنعمة ربنا ورحمته وتعزياته المؤمنين بالمسيح مشيوا نفس طريق الآلام اللي المسيح سبقهم فيه الاتهامات الباطلة كانت بتطارد اللي بيأمنوا بيسوع الناصري لكن قبول ربنا للمؤمنين بالمسيح وغفرانه لخطاياهم ساعد الآلاف ويمكن الملايين على انهم يحسوا بالسلام الداخلي والاطمئنان ويكون عندهم ثقه في انهم هينولوا الحياه الابديه اللي ربنا وعد بيها كل اللي بيامنوا بيه اذا كنت بتواجه ضيق او اضطهاد ولسه متمسك بايمانك بالمسيح تاكد ان ربنا اللي بيحبك مش ممكن يتخلى ابدا عنك وان اي تمن بتدفعه هيكون قليل في مقابل الحياه الابديه اللي ربنا اعطاها لك ولو كنت لسه ما امنتش بالمسيح يا ريت ترحب بيه في حياتك دلوقتي رب ومخلص اذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح اعترف انك خاطي وتوب عن خطيتك وتامن بالمسيح وتقبل حقيقه ان ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
كنت فاكر إني في العالم وحيد وإن رب المجد في السماوات بعيد كنت فاكر إني في العالم وحيد وإن رب المجد في السماوات بعيد وفي الحياة الشر غالب والضعيف تحت المخاب وفي الحياة الشر غالب والضعيف تحت المخالب وكل فرح القلب سالب واني صرت من العبيد لكن الرب بحنانه جه عشان يقوي ضعفي قال لي قوم ما انتش وحيد نعمتي في الضعف تكفي لكن الرب بحنانه جه عشان يقوي ضعفي اللي قوم ما انتش وحيد نعمتي في الضعف تكفي نعمتي في الضعف تكفي سجين والفكر سجاني وجاتلني وخايف والخوف في وجداني ملجمني وصوت الشر حواليا وسلطانه من أي فجة نور في قلب العتمة حارمني كنت فاكر إني متروك للظروف وكل يوم برتوي من نهر خوف كنت فاكر إني متروك للظروف وكل يوم برتوي من نهر خوف وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيا يضر وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيا يضر بقوته وسلطانه يقهر بالقيود يأسر قلوب لكن الرب بجلاله جه وقال لي قوم وخطي كل صوت في الأرض باطل والسلطان ده ليا وحدي لكن الرب بجلاله جه وقال لي قوم وخطي كل صوت في الأرض باطل والسلطان ده ليا وحدي والسلطان ده ليا وحدي دمعي في الليالي إني وحدي وربي مش داري بحالي كنت فاكر وقت دمعي في الليالي إني وحدي وربي مش داري بحالي والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه يكسر النفس بألامه وتنتهي ويا أمالي لكن الرب بعظمته جيت ومرضاك للشباك شدد العظام وقوى ونجى نفسي من الهلاك لكن الرب بعظمته جيب ومصر للشباك شدد العظام وقوى ونجى نفسي من الهلاك نجى نفسي من الهلاك
هو ضعف إيمان وصاب القلب من جوه أسير شباك الشك وحداني مليش جوه وأنا المحجوج سامحني لأني نسيت إنك إله الكون وليك الملك مش هو